صبرا أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام ولا يشبه الأنام وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين وسيد من مضى ومن بقي هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم وارض اللهم عن العشرة المبشرين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن وأبي عبيدة وأهل بدر والحديبية والشجرة وسائر الصحبة أجمعين وارحم العلماء والتابعين والصالحين وتبعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك أرحم الراحمين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ومرحبا بكم جميعا وطبتم وطاب مجلسكم ومسائكم وأسأل, وأسأل الله عز وجل أن يجعل تلك الجلسات وتلك الأوقات لي ولكم ولمن يعيننا على طاعته في صحيفة الحسنات تنفعنا عند الممات ويثبتنا الله بها على الصراط حتى يدخلنا بها رياض الجنات تحت نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى السلامات وما زلنا مع أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى بحمد الله نبدأ شارحين حديث المصطفى والصالحين فإن المصطفى صلوا عليه بطيب حديثه يتمسكون وأعلام النبوة خافقات لها في الخافقات محدثون ويكفي مسلما علم البخاري يرد به اعتقاد الفاسدين بفتح الباري قد منحت نورا تبعت به سبيل المؤمنين وما في العسقلان من كلام وقاه الله شر الحاسدين سوى حفظ فشى شرقا وغربا وأعلى ذكره في الحافظين به العلماء دلوا واستدلوا على طرق الهدى مستبصرين فمن أدب إذا تليت عليهم أحاديث النبوة يسمعون نحن الحلقة هذه إن شاء الله هي الرابعة في الأمانة ولكن هناك حديث جديد أيضا رواه البخاري في صحيحه قال قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن زبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته عن أمها أم سلمة قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم جلبة خصام عند بابه فخرج عليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها رواه الإمام في كتاب الأحكام في داخل الصحيح يعني في كتاب اسمه الأحكام في أواخر الصحيح باب القضاء في كثير المال وقليله صفحة 1742 حديث رقم 85 و 107 آلاف المعنى العام للحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع آه، جلبة رجال وخصام عند بابه يعني عند باب حجرته الشريفة آه، باب حجرة أم سلمة لأن هذا الحديث عن أم سلمة آه، حدثت به ابنتها آه، بنت أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة وهي ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام حيث أن أم سلمة كانت آه، زوجا آه، لأبي سلمة ثم لما استشهد آه، آه، رخص أو آه، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتزوجها وكانت كانت تقول أم سلمة آه، لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن حزنت عب- عن أبي على أبي سلمة قال لها قولي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني واخلف لي خيرا منها كانت تقول في نفسها آه، من خير من أبي سلمة رجل صالح شهد بدرا واستشهد فمن خير من أبي سلمة تقول فلما خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم علمت أن الله أبدلني خيرا كثيرا من أبي سلمة هذه تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع خصاما عند الباب جلبة رجال يعني إيه دوشة باللغة بتاعتنا كده آه، ضجة آه، خصام يعني جدال فقال آه، إنما أنا بشر هذا الجدال كان في أمر ميراث بين رجلين فقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر يعني أنت, أنت جئتم جئتم تختصمون إلي أنا بشر أنا بشر والنبي صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه تفوق بالوحي والنبوة فزكاه الله عز وجل بالوحي والنبوة قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي فالوحي هو الذي آه، تفوق به نبينا عليه الصلاة والسلام على عامة البشر والنبوة والرسالة أيضا جاءت بالوحي النبوة والرسالة فالنبوة والرسالة لا تأتي بالاكتساب يعني لا تأتي ب- بالاجتهاد إنما هي فضل من الله عز وجل الله يخلق ما يشاء ويختار الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فهذا من فضل الله تعالى على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه اصطفاه ورفعه وزكاه فقوله أنا بشر يعني في الأمور الخ- العامة كأنه لا يعلم الغيب آه، كأنه يمرض كما يمرض البشر آه، مات صلى الله عليه وسلم وانتقل إلى رفيق الأعلى كما يموت البشر آه، يأكل ويشرب كما يأ- يأكل البشر ويشربون آه، مع الفارق طبعا أن الله عز وجل حتى في أكله وطعامه وشرابه وحاجته زكاه وليس هذا موضعه الآن إنما له مواضع تكلمنا فيها من قبل وسنتكلم إن شاء الله عليها من بعد في أن النبي عليه الصلاة والسلام فضل في كل شيء حتى في طعامه وشرابه وحاجته وقضاء حاجته صلى الله عليه وسلم لم يكن آه، يعني هو بشر ولكنه كان آه، في رقي لكن آه، مك- مرتبة النبوة والوحي والرسالة هي التي آه، تفوق في- بها على البشر واختص بها صلى الله عليه وسلم وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضنا أن يكون أبلغ من بعض يعني إيه أبلغ من بعض يعني يستطيع أن يتكلم لسن آه، له حجة كما في الحديث الآخر فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض يعني يعرف يلم الكلام ويلف ويدور ويرتب ويظهر أن الحق معه وهو ظالم وهو ظالم او يجيب محامي قوي يجيب محامي قوي كما يحدث الان ويجيب محامي لسن قوي آه، مشهور متمكن ليأخذ حق غيره او يظلم غيره والبراءة ويطلع لاخر براءة هذا لا ينفعه عند الله اهو الكلام اهو فلعل بعضا ان يكون ابلغ من بعض عنده بلاغة اقضي له بذلك يعني اقضي له ببلاغته في ظاهر الكلام انه صاحب حق والتاني مسكين مظلوم لا يستطيع أن يتكلم لا يستطيع أن يفصح عن حقه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقضي له بذلك يبين الحكم يكون كده الحكم بالظاهر الحكم بالظاهر نحن لا نعلم الباطن الحكم بالظاهر ونعامل الناس بالظاهر هذا هو الأصل ما نقولش بقى إيه أهم حاجة القلب لا أهم حاجة الظاهر القلب عند الله القلب بيننا وبين الله كتير من الناس يقول لك كده أهم حاجة القلب لا أهم حاجة بيننا القالب القلب عند الله لا يطلع عليه إلا من خلقه عليم بذات الصدور بأصل الصدور بنفس الصدور لكن ال- احنا نعامل الناس بالظاهر كما روى البخاري في صحيحه عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنا نؤاخذ الناس بما ظهر لهم منا فمن أظهر لنا خيرا قربناه وصدقناه ومن أظهر لنا غير ذلك لم نقربه ولم نصدقه وإن قال أنا على خير وإن قال أنا على خير يقول أنا على خير يعني واحدة متبرجة تتعرى أمام الناس المهم ده لا أنا عاملك بالظاهر الظاهر سوء ماليش دعوه بالقلب أنا لا أدري القلب ممكن يكون القلب سوء وممكن يكون خير فالله يعلمه هو الله لكن نحن نأخذ الناس بالظاهر الأحكام تقام على الظاهر هو النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول ذلك فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض فأقضي له بذلك يعني أعطيه أعطيه ب- ب- ببلاغته لأنه عرف يثبت حجته البينة على من ادعى والنيمين وعلى من أنكر وأحسب أنه صادق وهو مش صادق وأحسب أنه صادق بكلامه طب إيه إيه الحل بعد كده فمن قضيت له بحق مسلم يعني إذا أعطيته حق أخيه بسبب بلاغته وبسبب فلسفته وبسبب قوته وبسبب شدته وبسبب سطوته وبسبب محاميه وب... ونحو ذلك وبسبب كلامه فإنما هي قطعة من النار أنا لا أعطيه حقه معنى حتى لو النبي عليه الصلاة حتى لو أن أيام النبي عليه الصلاة حتى لو أيام النبي عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قضى له لكن نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يعرف البواطن بعلم الله عز وجل علمه عنده أمارات يعرف بها الحق ولكن بيعلمنا يعلم القضاة بعده يعلم القضاة بعده ان احنا ناخذ بالظاهر أما إذا حكم ويعلم الم... الح... ال... صاحب المظل... صاحب ال- المتخاصم أنه إذا أخذ حق أخيه بالقضاء بل ولو بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرجل ظالما فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها هو حر بقى زي ما احنا نقول له إيه براحتك دي حتة من النار عايز تاخدها خدها عايز تسيبها سيبها لأن دي داخلة في الأمانة داخلة في الأمانة أمانة المخاصمة أمانة المخاصمة لأن أنت تعرف أنت تعرف جاء رجل كما روى البخاري أيضا وغيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن هذا أخذ أرضي إن هذا أخذ أرضي أبوه أخذها من أبي فقال صلى الله عليه وسلم بينتك اديني بين ده الصح الحكم الشرعي كده عشان كده بيقول ايه ابلغ من بعض هات بقى هات بينتك هات دلالتك ان دي ارضك هات اثباتك ده الاصل بينتك قال يا رسول الله ليس عندي بينه قال فيمينه هيحلف مفيش عندنا غير كده ده الصح الظاهر كده انسان يجيب بينه الارض دي ارضي السياره سيارتي الشقه شقتي المال مالي هات بينه مفيش بينه قال يمينه فقال الرجل كلمه عجيبه عظيمه قال الرجل قال الرجل يا رسول الله الرجل هو جاي يشتكي قال الرجل يا رسول الله الرجل فاجر ولا يبالي يعني الراجل ده ظالم مش هيهمه اليمين الرجل فاجر ولا يبالي زي ما يحصل الآن بيقول والله والله والله والله العظيم والله العظيم والمصحف الشريف أمر كبير أمر كبير شوف بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه أما قال له الرجل فاجر الرجل فاجر يا رسول الله لا يبالي هيحلف دي زي ما بيحصل الآن هيحلف ما يهموش بيحلف بيحلف في الحاجات التافهه ناس بتحلف في الحاجات التافهه كذب وانا ابين هذا الخطر نصيحه ل- لاخواني ونصيحه لاخواتي كتير رجال ونساء يحلفون يقول والله العظيم وهو كاذب امر خطير يمين غموس يمين غموس يا شيخ يمين غموس الايمان ثلاثه الايمان ثلاثه يمين لغو يمين منعقده يمين غموس احفظ معايا واحفظي معايا يمين لغو يمين منعقدة يمين غموس يمين لغو قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان اللغو لها معنيان إما الذي يحلف متعجل لا والله بلا والله مش قصده حلفان أو أنه يحلف على شيء يظنه آه، كما حلف عليه وي- ويطلع خطأ يعني مثلا يحلف أني ال- النهاردة واحد رجب يقول النهاردة واحد رجب وحلف بالله يجي واحد تاني يقول لا انت اخطأت طالما الليل جه يبقى دخلنا في اتنين رجب واحد السبت اتنين الحد هنا لا يؤاخذه الله لأنه كان يظن أنه واحد وطلع اثنين كان فاهم غلط هذا لا يؤاخذه الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان عقدتم الأيمان أي تحلفون على شيء عقدتم النية على فعله ولم تفعلوه هنا له كفارة كفارته هو ده اللي كفارة بقى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ده المنعقد يعني مثلا بكرة إن شاء الله مثلا يحلف أن يزور, يزور أمه ولا يذهب لأي ظروف هنا يكفر يحلف أنه سيذهب إلى عمله وبعدين ما يروحش يحلف أنه سيصالح أخاه ولا يصالحه يبقى هنا يكفر هنا يكفر حلف عقد اليمين وعقد النية على أنه سيفعل شيئا غدا ولم يفعله هنا يكفر يبقى أول كفارة إطعام عشر مساكين أو كسوتهم لإما يطعمهم يأتي لهم بطعام لإما يكسوهم لإما يحرر, يحرر رقبة على الخيار ربنا خيارنا فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام فصيام ثلاثة أيام لأن في ناس يقول لي أنا أصوم ثلاثة أيام لا فمن لم يجد لأنك لو وجدت لابد أن تطعمهم تطعمهم تأتي لهم بالطعام كما قال ربنا الرحمن ما تترجمش ما تترجمش بمزاجك كتير بنترجم بمزاجنا احنا نخلي الإطعام في الزهار فلوس ونخلي الإطعام في صدقة الفطر فلوس ونخلي الإطعام في الصيام فلوس بنترجم بمزاجنا بنستسهل لا الصح عند الراجح رايح راجح لأهل العلم الإطعام إطعام لأن الله عز وجل بيكلمنا بالعربي القرآن العربي لعلكم تعقلون إطعام إطعام وهكذا فهم عامة علماء السلف رحمهم الله تعالى والأئمة الأربعة وغيرهم ولم يخالف إلا القليل فإطعام إطعام ده اليمين المنعقدة في يمين ثالثة لم يذكرها الله عز وجل في كتابه إنما ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته وهي اليمين الغموس اليمين الغموس ربنا ذكر يمينين اللغو لا يؤاخذنا بها والمنعقدة لها كفارة أما الغموس لا كفارة لها لا كف... اسمع واسمعي اسمع لا كفارة لها وسميت, غمو... وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار اللي هي اليمين الفاجرة التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها ما مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان السلام عليكم
السلام عليكم وبركاته فضيلة الدكتور أهلا فضيلة الشيخ الكبير الله يحفظك أنت إمامنا وكبيرنا ومعلمنا أهلا الخير وسهلا شيخ جمال ربنا يعزك يا حبيبي ويرفع قدرك أمين وانت كذلك انت في الدرس الطيب المهم اللي انت بتعلمنا اياه ده ربنا يبارك فيك اللهم ويحفظك آمين.
وبتتكلم عن القضاء انا عاوز اوجه رسالة لاهل القضاء الذين حكموا على شيخنا الدكتور عبد الله بدر هل هم ينو- ينامون الليل الان انا عاوز اقول لهم انتوا بتناموا بالله عليكم الراجل قال كلمة حق يعني ما اخطأش ولم يتهم احد ظلما هو قال كلمة حق نعم.
يا فضيلة الدكتور نعم يحبسوه يعذبوه بهذا الشكل اللي احنا- الذي نحن نراه أنا مش هم مصدق اللي يناموا حصل يا شيخ الليل.
جمال نعم حبيبي أنا أنا...
أنا كأني لا أصدق الذي حدث وكلنا مش مصدقين لا مش معقول القضاء بتاعنا أحسن من كده مش, مش احنا مصدقين القضاء بتاعنا مسلم مش ممكن اللي حصل ده ده أكيد تمثيلية جت في جرائد لا يمكن امم لا يمكن يعني اه، ومن لم يحكم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم كذا رب- انا مش عاوز اقول انت اللي تقولها لنا على الهواء في قناه الرحمه المنبر الطيب المبارك اه فمن لم يحكم بما انزل الله ربنا قال فهو- فاولئك هم كذا وهم كذا وهم كذا نعم يعني الراجل الطيب ده يعذب ويحبس وهو قال كلمة حق وما قالش حاجة إلا حقائق واقعية من هذه المرأة نعم.
التي تظهر علينا بها نعم هي بتظهر على الناس وعلى المسلمات وعلى المسلمين في بيوتهم آه، أو في بيوتهم بحقائقها وبالعري الذي يراه الناس الراجل نعم.
ما قالش أكتر من كده ودي حقائق هي بتعملها وبتتبرج وتظهر بهذه ال- التبرجات نعم احنا عاوزين نقول للقضاء بس اللي احزنونا والله احزنونا واحزنوا قلوبنا بالله عليكم هل انتم تنامون جزاك الله خيرا حبيبي الغالي لسعة صدرك ولاستماعك لي جزاك فضيلة الله خير.
الدكتور عبد الله بن عبد الحميد ربنا يرفع قدرك انا مش كما جمال طاح من السويس بس لا من الدنيا كل الناس كلها بتبكي وحزينه على الدكتور عبد الله بدر وربنا يفرج اسره يا رب آمين.
جزاك الله خير يا عبيد والسلام عليكم وعليه ورحمة الصلاة الله.
والسلام جزاك الله خيرا كثيرا فعلا أنا أكاد لا أصدق هذا الأمر لأن مش ممكن أبدا يصل حالنا لكده لكن آه، يعني نسأل الله عز وجل آه، أن يرفع هذا البلاء عن هذا الأمة لأن بلاء للأمة كلها أن يحدث لراجل عالم نهى عن المنكر وأمر بالمعروف هذا السوء الذي لا يصدق ولا أريد أن أعلق أكثر من ذلك حتى لا يخرج مني كلام آه، أنا أقول يا ريت أنا أنا اللي أنا قلته ده بس مش هقول أكثر من كده السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ أنا بس سؤال بس خارج الحلقة بعد إذن حضرتك اتفضلي أنا مخطوبة لواحد فجايب لي شبكة مم.
وبعد كده جه زعل منه هو فأهلي بيقولوا إن الشبكة من حقنا إحنا ده يجوز؟
الزعل منه هو ازاي هو اللي مشي من غير ما حد يزعله آه آه هو اللي قال أنا مش عايزك خلاص
وكان مديك الشبكة بنية ايه لا بنية الجواز خلاص إن إحنا هنتجوز وكده بنية جواز بس- ولا بنية هدية لا بنية إن هو جاب الشبكة الشبكة بيجيبوها إيه؟
لو جابها لك بنية هدية وهو اللي زعل من نفسه ما حد زعله بقى بتاعتك يعني من حقنا اه اما اذا انتوا زعلتوه او والله ما حصل زعلناه لا أخته حطت فتنة بيننا وبينه وبعد كده اتصل بعض صاحبتي قال لها أنا عايز حاجتي
كان ايه بينكم ما بينه
آه، اخته حاطط فتنه بيني وبينه اه وبعد كده قال خلاص ف- الح- الشبكه فقلت له خلاص تعالى خدها فاخويا قال لا ده من حقي فانا عايز اعرف ده حرام ولا حلال حاضر حاضر حاضر ماشي جزاك الله كل بإذن خير
ال- الشبكة إذا كان هو أعطاها لها هدية فتدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام آه، ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه مش من حقه أنه يأخذها أما إذا كان أعطاها كمهر لأجل الزواج وهم اللي زعلوه أو غدروا بيه أو غ- غيروا من بعض الأمور يبقى هي حقه أما إذا كان هو اللي تلكك أو مثل هذه الأمور يبقى الأفضل أن يترك لها حقها فالأفضل لأن المرأة هي اللي بتخسر مش الرجل فالأفضل الرجل يترك المرأة حقها حتى لا يسأل يوم القيامة عن كسرها عن لذلك ربنا عز وجل قال واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا هتقول لي ده يا مولانا اللي دخلوا ايوه ما هي دي نفس الكلام فيها حته من ال ال الكسر للمراه لان الرجل آه، بيسيب بيت بيروح يخبط على بيت تاني اما المراه مش هتروح تخبط على البيوت عشان تتخطب ففيها كسر لخاطرها وفيها حزن بيعم على بيتها فهو حتى يرفع عنه هذا الاسم لابد ان يتقي الله عز وجل ويترك لها هذا الاسم رفعا حتى لو في اسم ربنا يخفف عليه او يرفع عنه الاسم ما يبقاش خ- خبطتين خبطه ان هو تركها وسم- بيتاثر عليها وعلى نفسيتها وعلى اهلها والخبطه الثانيه ان هو ممكن يكون ظالمها تبقى مشكله تاني فالافضل آه، كما قال الله عز وجل واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا والله اعلم السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله ازي اتفضل حالك يا فضيله الشيخ الحمد لله
ربنا يكرمك يا رب ويعزك ويعز آمين.
الاسلام أم جزاك الله خير
ويدعي لمصر كده تعدي المرحله دي هاي على خير يا فضيله الشيخ يا رب
انا عايزه منك طلب وسؤال اتفضلي.
الطلب ان هي تدعي لبنتي ان هي رايحه امتحانات بكره ويعني ازهر وعمل اللي احنا من مني وعمل في الكليه في ال- في اسيوط يعني فدي في حد وبتسافر ذاتها مشكله بتسافر لوحدها من غير محرم لا والله الشاب هي كانت بتروح آه، بتوديها بيوديها خيالها طيب بس رحت اسماعيل ليها وكانت إذا طبعا كانت مش حلوه بتسافر وإحنا عايزينها بمع- تدخل مكروه
اذا كانت بتسافر طيب طيب إذا كانت بتسافر بمحرم إن شاء الله بيوديها ويجيبها إن شاء الله نسأل الله عز وجل لها النجاح ولكل أولادنا ولكل أولاد المسلمين لأن ال... السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل أه، أه، لو س- لو سمحت يا دكتور اتفضل ح- حضرتك في آه، واحد مأجر شقة بقاله 20 سنة و- وقبل وهو يعني قبل ما يمشي منها بثلاث سنين وضب شوية توضيبات فيها كلفها حوالي 15000 جنيه اه وبعد ما وضب بعدها بثلاث سنين آه، بسنتين ونص عايز يمشي فبيطالب بيطالب بحق التوضيب اه
فهل من حقه ان هو يطالب بحق التوطيد ده ولا لا؟
حاضر يعني هو وضب الشقه صرف عليها 15000 وبعد كده آه، آه، مشي بعد سنتين ونص يعني فبيطالب بحق التوطيد هل يجوز آه، يطالب بهذا ولا ايه ولا أنا هقول لك الآن إن شاء الله حسب اجتهادي
اه يعني حسب طب.
اجتهادي آه، اتفضل حضرتك آه، إني مش مش ماليش- ب- ب- بعيد عن الشرع عشان ما أظلمش الشرع فإن كان صواب فهو توفيق من الله وإن كان طب.
غير ذلك فالله ورسوله بالعلم ما أقول إذا كان طب.
هذا التوضيب يعني إنسان بيوضب لنفسه لكن لا يجبر غيره إن هو يدفع حق التوضيب لكن الأفضل إذا جه ساكن جديد ولقى التوضيب يعجبه ويوفر عليه يعطيه ولو آه، جزءا من حقه بالتراضي والله أعلم السلام عليكم ازيك يا شيخ الحمد لله الحمد لله. والله يا شيخ آه، آه، يعني آه، العلماء آه، ليهم آه، يعني دور غير اللي هم بيقوموا به بيدافع الناس اللي هم آه، تحكيم شرعي لا، وقول الحق و- وان هم يعني ما لهمش دور لا قبل الثوره لا بعد الثوره شوف ح- امن الدوله رجع تاني تعتقل الاسلاميين لا لا لا ال- ال- وهتعذبهم.
ال- لو ال- كان لا ال- ال- ال- الدكتور عمر المسؤولين عبد الكبار في الرحمن- الاخوان قالوا لا ما فيش هذا الكلام قال ال- لا، لا.
الثوره قامت فلا رجعه لهم ان شاء الله واذا رجعوا تاني هندعي عليهم زي دعنا دعينا عن النظام السابق وربنا عز وجل باب السماء مفتوح بالليل سيستجيبوا لنا ان شاء الله لكن قالوا الحمد لله الناس المسؤوله في البلد الكبار آه، ك يعني ناس مسؤولين دكتور الكتاتلي والدكتور محمد بديع وغيرهم قالوا لا ما نرج- مش هترجع الامور دي تاني ان شاء الله ونسال الله عز وجل الا يرجعون ابدا فان رجعوا لا قدر الله لنا رب ندعوه وسيستجيب لنا ان شاء الله لكن نسال الله عز وجل آه، العافيه السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
اتفضلي ليا سؤالين فضيلة الشيخ اتفضلي وجزاكم الله عنا خيرا يا رب
السؤال الأول عايز أعرف آه، ما حكم ما ثواب النقاب آه، ما حكم ايه
آه، ثواب النقاب والمرأة إذا لبسته وعملت بما آه، على آه، بما فعلته السيدة خ- خديجة يعني وحسن الخلق و- وبما أمرنا الله به الله وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم فهل ستكون مع آه، نساء المؤمنين في الجنة؟
حاضر
وسؤال تاني يا شيخ من هم أولي الألباب حاضر
وادعي لي يا شيخ بالثبات على النقاب حاضر ربنا يثبتك وكل المسلمات المنتقبات يثبتهم على هذا الخير الثواب النقاب كبير جدا يعني أنا في رأيي أن لو رجل آه، ملتحي وزوجته كشفة وشها والتاني م- آه، حليق وزوجته منتقبة الحليق اللي زوجته منتقبة أعظم أجرا من الملتحي اللي زوجته كشفة وشها أعظم أجرا بكثير فستر المرأة أفضل بكثير من إطلاق اللحية افضل وان كان الاثنين افضل لما يكون ملتحي كده تقول لي هو الاسلام آه، مظاهر ما احنا قلنا القلب عند الله لكن الناس بتتعامل بالظاهر وربنا والنبي عليه الصلاه والسلام كلمنا عن الظاهر كما كلمنا عن الباطن كلمنا عن الظاهر قال انما الاعمال بالنيات صلى الله عليه وسلم وقال ربنا عز وجل آه آه وقال ربنا سبحانه وتعالى والله عليم بذات الصدور وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا ولكن بيظهر اثرها على الخارج لان هو اللي قال اعفوا اللحى ارجوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى هو اللي امرنا بهذا الظاهر وامر المراه بان تنتقب ان تتستر قال تعالى يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ده امر من اوامر الله لان مكمن الفتنه في المراه الوجه لو واحد قال لأمه يا أمي اخطبي لي اخطبي لي فتاة فقالت له يا ابني خطبت لك قال لها هي جميلة قالت له ايديها حلوة يقول لها يما انا هعمل ايه بايديها تقول له رجليها حلوة يقول لها هعمل ايه بايديها لو قالت له الوجه جميل يقول لها خلاص قبلتها فالاصل في الوجه ما نضحكش على بعض الانسان عندما يعجب يعجب بالوجه ليس بالجسم فهو عشان كده بيقول غطي الوجه اللي فيه الفتنة تقول لي فتنة ليه لان لو نظر غير الذي يحل له النظر يتأثر عشان كده نغطي ده نغطي ده الإنسان ي- يتأثر وليس هذا موضع الكلام والإطالة فيه لكن أنا بقول هذا الكلام أما بتقول إذا عملت الأعمال الصالحة هتكون مع نساء ال- خديجة وعائشة وحفصة تكون تحتهم لكن ما حدش يوصل لهذه المراتب خلاص انتهت لا احنا الرجال نوصل لمراتب الصحابة ولا النساء توصل لمراتب الصحابيات قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف يعني لو واحد مننا تصدق بمال قد جبل أحد لا يصل إلى ملء كفي بعض الصحابة من الأعمال الصالحة ولا نصف عشان نستريح من هذا الأمر ما السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام مع حضرتك ابو ندى يا فندم من الجيزه علي الصوت مع حضرتك ابو ندى من الجيزه أهلا وسهلا يا أبو رجب ربنا يبارك فيك يا شيخ الله آمين يا يبارك رب.
لك يا رب ويجعله في ميزان حسناتك يا رب آه، انا مع حضرتك في شقين بس عايز اسال فيهم بس يا شيخ معايا في ايه مع حضرتك بس عايز اسال حضرتك على حاجتين بعد اذنك اتفضل اتفضل
انا حضرتك اخواتي ليا ثلاث اخوات بنات بعد وفاة والدتي قطعوني مقاطعة لصلة الرحم نهائي عملت ايه و... ب... والله هم الغلطانين فيا انت عملت فيهم ايه والله ولا شيء قول الحق والله ولا شيء ما تحلش بالله
والله ولا شيء لا اله الا الله انا كنت رحيم بيهم جدا لغايه ما والدتي توفت راحوا قاطعيني هم الثلاثه ما رحت خدتش لهم ما البيوت خدتش ميراث بتاعتهم زياده ولا حاجه ايه ما خدتش ميراث زياده ما انا هحكي لحضرتك اهو انا ما خدتش حاجه اساسا ده ما انا انا انا مش في ايدي ميراث اساسا
امم رحت لهم بيوتهم كذا مره عشان اوصل الرحم وبرضه يقطعوه فانا دلوقتي حاسس ان قلبي تقل على صله الرحم بالنسبه لهم هل انا كده بقى غلطان حاول تصبر قال رجل يا رسول الله إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك اصبر يا شيخ ده انا الكبير بتاعهم المفروض ان واحده فيهم انا أنا- أنا اسف مش عارف اقول الكلام تفت على وشي في- بعد موتة والدتي وبرضه مع ذلك رحت لها بيت
معلش انت قادرة هم يا ابو رجب انت قادرة هم زعلانين ليه والله اعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل مولانا جزاك الله خيرا على البرنامج الجميل ده وربنا يزيدني امثالك معاك ممدوح شكري من عين شمس اهلا يا استاذ ممدوح جزاك الله خيرا الحمد لله بقول لحضرتك كان زوجتي توفت الى رحمه الله وهي بتولد وتوفت هي والجنين هي وجنين اعظم الله اجرك تمام واحسن عزائك وغفر لميتك وان شاء الله ربنا يرزقك خيرا منهما باذن الله ويرحمهم ربنا يكرمك بس استاذنك في سؤال طبعا اتفضل.
دخلت حماتي للاسف وهي زوجتي لسه متوفيه ما بقالهاش آه، يعني 10 دقائق وربع ساعه و- وثبت لي الدين قدام الجثمان وهي مسجعه فهنا حكم الدين ايه هنا على حماتي بسبب الدين ليا لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا راجعون مش هقدر اكلمك في الموضوع ده عشان ما انفعلش بس لكن هو اتت بكلمه الكفر والعياذ بالله السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي الحال فضيلة الشيخ الحمد لله
لو سمحت أنا عندي سؤال هو بعيد عن الحلقة بس أنا عايزة أعرف الفتوى فيه بالظبط يعني مم.
آه، سمعني فضيلة الشيخ
الصوت عندك ما بقاش واضح خلاص راح
فال الأيمان ثلاث فانتبه للأيمان وخلي بالك من الأيمان عشان كده الأخ ما كان بيحلف بقول له خلي بالك مش بسهولة قال الله عز وجل أنا مش هقول قول الله عز وجل ولا تجعلها عرضة لأيمانكم لأن الناس بتقولها غلط أما يلاقي واحد بيحلف يقول له ولا تجعلها عرضة لأيمانكم ده تفسيرها غلط ولا تجعلها عرضة لأيمانكم معناها إيه؟ معناها لا تحلف ألا تفعل الخير فتكون اليمين عارضة بينك وبين الخير ده حرام ما تقولش مثلا تحلف ألا تصل الرحم تحلف ألا تذهب إلى المسجد تحلف ألا تكلم فلانا من أهل الخير هذا حرام كده جعلت يمين الله عارضة بينك وبين الخير أما أقول لل- للذي يحلف كثيرا أقول له قال الله واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم أما والله والله والله خطر خطر غموس لو بتحلف على شيء كذب وأنت تز تذكره متأكد عمدا غموس غموس تغمسك في النار تغمسك في النار تنزل النار بسببها فالرجل قال يا رسول الله آه، هذا أخذ أرضي هذا أخذ أرضي قال يمي بينتك قال ليس عندي بينة قال فيمينه هيحلف قال الرجل الرجل الرجل يا رسول الله الرجل فاجر لا يبالي فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على ي... من حلف يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم من حلف يمينا فاجرة معنى الحديث من حلف يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الرجل لا يا رسول الله أرضي أرضه هو أرضه الرجل اعترف قال أرضه يا رسول الله وهنا برضه في الحديث ده أما النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أقطع له قطعة من النار قال آه كل واحد الثاني قال له خذ خذ حقك ده حقك وده قال له خذ حقك فقال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث غير الصحيح بقى فقال اصطلح آه وتواخيا واقتسما يعني راضوا بعض أحسن الحلف حلف خطر الحلف خطر تقول لي ما الناس تحلف كتير لا لن ينجو لن يفلت واحكي لك حكاية والحكاية أصلها صحيح البخاري من أيام الجاهلية أن رجلا من قريش كان أجيرا عند رجل الغالب من قريش أيضا أجير يعني إيه خادم عنده كاذب وكان وكان يخدم ويرعى إبلة حديث صحيح البخاري أصله صحيح البخاري ويرعى إبلة و يطعمهم ويربطهم يعقلهم يعني يربطهم ونحو ذلك وكان كل بعير له عقال ليه رباط لوحده لأن الإبل لازم تربط عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث البخاري تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقوله يعني القرآن يتفلت من الذي لا يراجعه كما تتفلت الإبل من رباطها لأن الإبل مشهورة بالتفلت من الرباط لأن رجليها قوية وطويلة فتتفلت بسهولة فالقرآن لو لم يتعاهد عليه يتفلت كالإبل عندما تتفلت فهذا الرجل كان يربط الإبل كل بعير له رباط فمر به رجل آخر يرعى وقال عندي بعير ليس له عقال يعني رباط فأعطني رباطا من عندك فأعطاه فجاء صاحب الإبل وقال للخادم أين الرباط أين العقال قال أعطيته لرجل سألني عقالا فغضب عليه وراح ضربه بعصا كان فيها حتفه يعني كان فيها والعياذ بالله موته نسأل الله العافية فالراجل فعلا بدأ يحتضر وهو بيحتضر مر به رجل ماشي سافر قال أين أنت ذاهب إلى بيت الله الحرام قال له نعم قال إذا ذهبت إلى هناك إلى مكة فسل عن بني هاشم فإذا دلوك فسل عن عبد المطلب فإذا دلوك فقل له إن فلانا قتلني في عقال بعير إن صاحبي ده اللي أنا شغال عنده قتلني عشان عقال رباط فذهب فعلا الرجل الرجل اللي هو صاحب الإبل سافر مكة أيضا في الموسم كانوا يسموا الحج الموسم فقالوا له كيف حال صاحبنا اللي هو خادمك قال مرض وقمت عليه وأحسنت إليه فمات فدفنته وجهزته ودفنته قالوا قد كان أهل ذلك منك يعني كان لازم تعمل معاه كده كتر خيرك بس وجاء الرجل الآخر الذي كان مسافرا وعلم القصة فقال أين بني هاشم أين بنو هاشم فدلوه قال أين عبد المطلب فدلوه فقال إن فلانا أرسلني برسالة وهو يموت قال لي أن أقول لك إن فلانا قتلني في عقال بعير عبد المطلب جاب الرجل قال أنت قتلت صاحبنا قال لا أنا ما قتلت شوف بقى الحل اسمع معايا الحكم حتى نقف على الحدود لأن الكلام ده أمانة داخل في الأمانة الكلمة أمانة والحلف أمانة وحقوق الناس أمانة وإحنا ضيعنا الأمانات الأمانات ضاعت ضاعت ضاعت ده ذا يظلم هذا ويأخذ مال هذا زي ما النبي عليه الصلاة قال في رواه البخاري أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار قال المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار يا, يا, يا, يا طلبة العلم يا شباب الأمة يا رجال الأمة يا نساء الأمة الأمور بقت بينا كده منتشر يسفك دم هذا ويأخذ مال هذا ويتقلب في حق هذا ويأكل حق هذا ويظلم هذا ويكذب على هذا انتشرت حتى بين الملتزمين فما بالك بغير الملتزمين السلام عليكم
وعليكم السلام الو اتفضلي السلام عليكم وعليكم السلام آه والله يا شيخ انا كنت عايزه اسال سؤال يعني اتفضلي آه انا والدي توفى وكان اختي يعني كانت عايزه تاخد المعاش بتاعه امم هي متزوجه وكان يعني في ناس بيطرحوا عليها ان هي علي الصوت شويه
آه في ناس بيطرحوا عليها ان هي تتطلق من جوزها وتتجوزه عرفي وتاخد المعاش بتاعه حرام بس هي يعني هتعمل بيه خير يعني هي مش هتقدر ولو هت... ولو هتبني بيه مسجد حرام
مم.
حق الدولة هي الدولة عملته رحمة بالمرأة من رحمة من الله عز وجل بالمرأة اللي مات عائلها تروح تبقى متزوجة وتلعب لعبة تاخد فلوس حرام ادي من ضمن الأمانة ان احنا نقول الحق ونرجع الحق لأهله اقول لها اتقي الله السلام عليكم
السلام عليكم وعليكم السلام ازي حضرتك يا شيخ الحمد لله ربنا يديك الصحة يا رب ويبارك فيك وفي قناة الرحمة يا رب امين يا رب جزاك الله خير انا بس حبيت اشهد حضرتك شهادة حق اولا انا زوجة ابو ندى اللي اتصل من بحضرتك من شوية انا حبيت انت بس اوضح اللي- آه، لحضرتك زوجة اللي أمور قال ايه بسيطة.
اللي سأل على ايه نعم اللي قال اخواته ما بيرضوش يصلوه ايوه بالظبط آه.
كده اللي هو اخواته قط- قاطعين صلة الرحم بيه امم
آه، حضرتك هما هما يعني كانت الحاجة والدته الله يرحمها عاشت معانا وتوفت وهي راضية على زوجي وعليا لدرجة ان هي كانت بتقول اع- اعطوا مراته كذا وانا ما رضيتش اخده تمام
امم حضرتك سامعني سمعت اه اه فالمهم ان احنا خدنا الرضا وكل الناس عارفه الكلام ده لكن جينا بعد بعد بالظبط ما توفت بيوم لقينا اكن ثوره غضب منهم مش عايزيننا مش عايزين يشوفوه تفوا على وشه انتوا اللي موتوها انتوا اللي ما عالجتوهاش انتوا انتوا وانتوا واحنا كنا واخدين الرضا قدام كل الناس والله والله اعلم لان احنا احنا الحمد لله بيت اهل قران يعني انا بيتي وبيت والدي وكده اهل قران الحمد لله فانا عشان حافظه القران الكريم فخايفه من من, من صله الرحم المقطوعه دي فنفسي حضرتك ت- تنصحنا نعمل ايه أنا هو قلت كده.
اولا آه، صلهم يعني كذا لو مره زنق لو وهم زنقت رفضوه قوي لو زنقت قوي يا يا ام ندى لو هس- أنا زنقت هقفل قوي وهسمع حضرتك من التلفزيون روحي ال- روحي في المناسبات الاعياد العيد الفطر وعيد الاضحى روحوا في الاعياد اثبتوا حضور قابلوكم قابلوكم ما قابلكمش ما قابلكمش ان قابلوكم فهو خير وان لم يقابلوكم فقد اديتم ما عليكم بالحسنى فال الأمانات أمر مهم جدا نخلي بالنا المهم فقال عبد المطلب أنا قلت قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار فقال المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار حقوق الناس حقوق العباد تقول لي هستغفر والله لن يتوب عليك التواب الرحيم إلا إذا أديت الحقوق إلى أهله أتو- ربنا يغفر لي في اللي أنا بيني ما بين الله إذا نظرت نظرة حرام أكلت لقمة حرام إيه إيه يعني لمست لمسة حرام أما حقوق مسلم لا لا بل وبعض العلماء قال ولا تظلم الكافر لا تودوا اه مفيش مودة بينهم بس ما نظلمهمش ياخدوا حقوقهم كاملة والحساب عند الله يوم القيامة خلي بالك من دي لأن الأمر المظالم انتشر مظالم مظالم مظالم مظالم مظالم مظالم قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رواه البخاري في صحيحه إذا خلص المؤمنون من الحساب حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فتقاصون مظالم كانت بينهم فوالذي نفسي ب... ثم يؤذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي بيده لأحدهم أدل بمنزله من الجنة من منزله من الدنيا الشاهد ان المؤمنون كمان أهل الجنة خلصوا حساب يتحبسوا على قنطرة بين الجنة والنار رايحين الجنة يقفوا على القنطرة دي يتقصون المظالم أي لا مظالم واحد داخل الجنة يلاقي واحد بينده من بعيد مظلمتي يا رب مظلمتي ظلماني عمل ايه كان استدعاني ساعة مرة ظلم عطلني ساعة قال لي استنى خلاني قاعد في أوضة كده ساعة وبعد كده بعد ما رعبني قال لي روح الساعة دي أنا عايز حقي مع انه راجل من اهل الجنة يا عايز حقي عايز حقي يقول خد مفيش فلوس خد من حسناته ياخد من حسناته على قد الساعة مفيش حسنات خلصت ياخد من الساعات ويطرح عليه وممكن يرجع تاني يروح النار النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر حديث القصاص بكى حديث القصاص ان راجل من اهل الجنة وخلاص دخل الجنة وقا ورجل من اهل النار عنده مظلمة اهل النار بس مسلم فقالوا يا رب كيف قال بالحسنات والسيئات قالوا فنت حسنات قال خذوا من سيئات صاحبه فاطرحوا عليه ثم طرح في النار حديث القصاص حديث القصاص بتاع جابر بن عبد الله عن عبد الله بن أنيس سافر له مسيرة شهر عشان يسمع حديث القصاص قيل في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه لما قرأ هذا الحديث فنخلي بالنا من هذه الأشياء لأن المظالم زادت أنا لا أدري أين الخوف أين الأمانة أين الأمانة في حقوق العباد أين الأمانة أين الأمانة ده أصبحت الآن الأمانة حتى في الحق والباطل الإنسان يبقى عارف الحق ويحرفه ويقول الباطل أين الأمانة كيف نلقى الله ماذا سنقول ربنا عز وجل أنا أنصح إخواني أن يزوروا القبور ويعلم كل واحد منهم أن له أن له سكنا بين القبور سيأتي عليه الليل ويكون بمفراده أن له سكنا بين القبور سيأتي عليه الليل ويكون بمفراده ويدخل القبر بمفراده قال ربنا عز وجل ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون لو الناس, لو الناس تعرف الله أكبر ألا هل بلغت اللهم اشهد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيخ اتفضلي أنا عايزة أعرف إيه حقوق ال- الحامة على مرات ابنها في حد قال لي إن هي مش لها حقوق عليها تخدمها ولا تعمل لها أي حاجة فعايزة أعرف صحيح إن هي يعني ملهاش عندها حقوق أي صلة رحم خالص لها حقوق بس من باب التفضل والأدب أما واجب لا يع- يعني ما- في- ما فيش في الدين إن هي تخدم حماتها لو عيانة لو ب- ب- بطيب خاطر لكن بالعافية لا
يعني م- إنسانية منها بقى أيوة إنسانية الله يكرمك اه إنسانية منها آه، أما نقول لها لازم يبقى الراجل متزوج المرأة تخدمه وتخدم أهله هذا ليس عليه دليل من الكتاب والسنة بمزاجها آه بطيب خاطر لكن يقول لها تخدميني تخدمي أمي تخدمي جدتي وتخدمي أبي لا أنا مش جايبها خدامة دي حرة مش عبدة أجيب أنا خدامة لأمي أجيب خدامة لأمي أجيب خادمة لأمي أجيب خادمة لأبي أجيب خادم لأبي أجيب خادم لجدتي لكن أه زوجتي إذا كان بطيب خاطر ماشي أما أجبرها لا دي حرة مش عبدة مش أما المرأة حرة واللي عنده دليل يجيبه السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله إيه، ازيك يا شيخ الحمد لله بقول لك كالوقت ك- آه، عايزين بس سؤالين بسرعه السؤال الاولاني بالنسبه لارباح البنوك ه- اللي هي العاديه مش فيصل وكده لا الارباح زي مثلا بنك المصري القاره كده هل هي ربا ولا اه ربا يا أستاذ ربا يعني خلاص الكلام ربا وابعد اجري مش تبعد بس تجري
طب بالنسبه للشهادات بتا... الشهادات المجمده اللي هي بتبقى 10 سنين وعليها ارباح متزايده وكده
فيها شبهة فيها شبهة يعني برضه يعني نبعد عنها برضه بلاش الأفضل الله يكرمك ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه من الله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل
أنا محمد بن عثمان آه، كان ليا طفل توفى من قيمة أسبوع عنده أربع سنوات وشهرين أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر آه، لميتك عايز- وأسأل الله عز وجل أن يصبرك عليه وأن يعوضك خيرا منه وأن يجعله آه، فرثا لك في ال- في الآخرة إن شاء الله
اللهم امين يا رب اللهم امين ف استاذن حضرتك عايز بعض الكلمات اللي تنزل علينا الصبر انا والدته أقول لك حاضر حاضر حاضر أقول لك يعني أنا آه، الراجل لما مات ابنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ابني مات قال أتحب أن يرجع إليك هنا أم ينتظرك هناك في الآخرة فيأخذ بصنفة ثوبك يعني بديل جلبيتك فلا يتركك حتى يدخلك الجنة قال يا رسول الله بل ينتظروني هناك فهو إن شاء الله ينتظرك هناك يدخلك الجنة إن شاء الله بس اصبر اصبر فإن صبر الرعية عند صبر الراس خير للعباس صبرك بعده والله خير منك للعباس فخير لابنك صبرك بعده والله خير منك لولدك إن شاء الله ربنا يصبرك ويعافيك ويرضيك ويعوضك خير يا رب العالمين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مم.
أه والله يا ف- يا فندم أنا أختي توفاها الله مم.
و- وبروح أعمل أكل ل- لأولادها مم.
فأبوهم بيديني آه، م- مصروف أسبوعي مم.
اللي أنا أجيب لهم الأكل منهم مم.
آه، فأنا دلوقتي ب- باكل معاهم هل ده حرام؟ هم آه، عيال و- و- وأبوهم يعرف إن أنت تاكلي معاهم آه، هو لا ما يعرفش والله خلاص.
يعني ما ماليش- الحل سهل.
يعني انا ما بكلمهوش ماليش صله بيه انا بروح الصبح وهو ش... وهو في شغله وبعمل لهم اكلهم وبتكل على الله لو كلت معاهم ان شاء الله ممكن تقولي بس للعيال انا اقول لابوكم انا باكل معاكم قال مفيش مشكله خلاص مفيش مشكله ماشي حاضر شاكين او الشكر لله فعبد المطلب قال له انت قتلت صاحبنا قال من قتلت قال له خلاص يحلف خمسون من قومك انك ما قتلته الاول قال له تدفع الديه 100 بعير دية المسلم كده دية المسلم غالية 100 ناقة في بطونها أولادها أو قيمتهم المسلم غالي الصح كده الدية بقى اللي هيطلع اللي هيطلع براءة بعد ما قتل يدفع الدية يريح الناس قلنا عليه الكلام ده من زمان قلنا طلعوهم يقعدوا في بيوتهم وتحددوا إقامتهم ويراضوا الناس والأمور تهدى وفعلا بدأوا يعملوا بس ما فيش فين الدية لو خدوا الناس خد... في ناس ع- عملت الكلام ده واستريحت خدت الدية واستريحت والأمور هديت لأن شرع 100 ناقة فقالوا تدفع 100 100 ناقة قال لا ما قتلتش قال خلاص يحلف يح شوف في الجاهلية قسامة يحلف خمسون من قومك أنك ما قتلت مش عايز تدفع الدية براحتك بس يحلف تقولي سهلة لا مش سهلة الحلف الحلف خطير الحلف الكذب خطير بتسمى عندنا يا شباب في الشرع يمين فاجرة يمين فاجرة فقال خلاص نحلف سهلة فجاءت امرأة وقالت يا عبد المطلب إنك أردت من فلان أن يدفع مئة بعير لإما أن يحلف خمسون من قومه وابني كان منهم فأنا لا أريد أن تصبر يمين ابني مع من تصبر أيمانهم فخذ بعيرين ولا تصبر يمين ابني مع أيمانهم يعني خد جمالين وابني ما يحلفش معاهم فقابل عبد المطلب وجيت واحدة تانية عملت نفس الكلام فحلف ثمانية وأربعون أنهم أن فلانا ما قتل ما قتل هذا الرجل الخادم حلف بالله أنهم ما قتلوا هذا الرجل الخادم يقول ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن فقيه الأمة راوي الحديث فوالله الذي لا إله غيره ما حال عليهم الحول وفيهم عين تطرف يعني ما عداش سنة وواحد منهم عايش بينما ال 48 واقفين في مكان وسقطت عليهم صخرة فهلكوا جميعا أنا بس نصيحتي للي بيقول أنا ما قتلتش يحلف طالما يبقى لا حلفان لا حلف ولا دية ولا قصاص يبقى احنا بعدنا عن الشرع طالما مفيش قصاص يبقى في دية تريح الناس مفيش دية يبقى يحلف يقول والله يحلف بالله انه ما قتل ولا شارك ولا امر ولا خطط ولا دبر ولا عاون لان كل ده يعتبر قتل تخطيط للقتل قتل والاشاره بالقتل قتل من قال لظالم اق اق مشترك معاه في القتل واليام ده هو بس هيكتب ورقه كده ورقه بعقوبه فبيقول له ناولني ال- ناولني القلم فقال له خد يا باشا وكتب مشترك مشترك لو قال انا هعمل كده واللي قاعد معاه ابتسم ضحك له معناها راضي غير ما يكشر اما يكشر لو مش قادر يتكلم يكشر لا يبتسم يقول له مالك زعلان مش عاجبك الكلام اه مش عاجب مش عاجبني الكلام يبقى لا يبتسم لكن الابتسامه رضا الم يقل الله عز وجل فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ما تقعدش معاه واحد ظالم ما تقعدش معاه واحد منافق ما تقعدش معاه واحد بيغمز في الشارع ما تقعدش معاه زي اللي اسمه آه، ده ده- ده اللي في وادي جامعة الوادي الجديد بيتطاول على الذات ال- العلية حسبنا الله ونعم الوكيل مجرم وسايبينه فين بقى الدكتور عبد الله بدر اللي قال كلمه حق عوقب والتاني بيطلع على الذات العاليه وبينزل كتب للطلبه كليه الاداب جامعه الوادي الجديد والراجل النهارده جزاه الله خيرا اللي اسمه آه، مش عارف رفعت آه، تقريبا فياض او حاجه اتكلم عليه فين ال- فين بقى هنا القضاء وفين الحكم بالعدل وفين وفين نتطاول ن- نؤذي رجلا قال كلمه حق دفاع غيرة على دينه رفع الاسم عن علماء الامه ونيجي عند الراجل يتطاول على الذات العاليه ويقول كلام كانه مجنون ويدرس للطلبه هي الجامعة دي ما فيهاش ولا واحد مسلم يبقى لازم الح- الحاجات دي نخلي بالنا منها أمر خطير السلام عليكم السلام عليكم وبركاته. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك على حاجه مم.
آه انا ليا اخ واخت آه اخويا الوحيد دون هو حصل حادثه يعني ليه وتوفاه الله عمل ايه حادثه عمل حادثه اه ربنا يرحمه، فتوفاه عظم الله الله أجره.
الحمد لله يعني على كده فهو متزوج وليه أخ... ليه بنت وولد ومراته كانت قاعده مع يعني هو كان قاعد مع والدتي في البيت اه وهو لما مات هي و- يعني مراته اتضايقت وحصل مشاكل ما بينها وما بين والدتي وخدت بعضها ومشيت وخدت عفشها ومشيت فهي دلوقتي هي بصراحة يعني أهانت آه، والدتي واحنا بصراحة للإهانات اللي هي أهانت والدتي فيها احنا مش قادرين ان احنا نكلمها تاني رغم ان هي دي احنا عارفين ان هي قطع صلة رحم بس مش عايزين ان احنا نكلمها بعد ما هي غلطت في والدتي فرأي حضرتك هل دي تعتبر قطع صلة رحم؟
الأولاد بس عشان الأولاد بس سلوا الأولاد
طب بس مش عارفين نجيبها ازاي لان هي مش هم عايزيننا نشوف الاولاد في آه، بيتهم شوف الأولاد.
واحنا مش هنقدر نخش بيتهم بعد ما اهان والدتي الرحم اللي عندهم الأولاد أصلا الرحم الأولاد مش هي أهم حاجة الأولاد ولو بتليفون مؤقت يعني ممكن بالتليفون بس وممكن تروح لهم المدرسة المدارس اه اه جزاك الله خير آمين يا رب ربنا يبارك وجزاك السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضلي يا فضيلة الشيخ أنا اللي سألت حضرتك آه، من شوية عن إن المرأة إذا قضت بسيدة خديجة وسيدنا محمد تكون مع نساء النبي اه ففي آية بتقول آه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم أمواتا يرزقون أمواتا مش أولئك أحياء.
الذين أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء
لا لا دي غير ف- دي فهي دي منزلة برضو يا فأدعو الله لي أن يكون مع نساء النبي المؤمنين بالله عليك لا ازاي ازاي ازاي تفصلي المراتب دي ازاي الايه انت حتى الايه قلتها غلط وعايزه تفصلي المراتب دي اصبري شويه ما تنجي احسن كلنا عايزين النجاه انا عن نفسي لا اتمنى ان اكون مع الصحابه اتمنى النجاه كلنا نتمنى النجاه انت باصه فوق قوي انت ما قريتيش عنهم لو قريت عن الصحابه هتعرفي يعني ايه الصحابه ما نعرفش عنهم سلهم عن الحب الصحيح ووصفه فلسوف تعلم صادق الأخبار إحياء سنته حقيقة حبه في القلب في الأعمال في الأفكار أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا جرير المجامع ناس وصلوا لمراتب عالية عالية كانوا بيمص النوى الصحابة كانوا بيمص النوى يمص النوى في غزوة في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا يمصون النوى قيل فما كانت تغني عنهم النواة قال وجدنا فقدها حين فقدناها عاشوا عن نوى احنا الآن المرأة من نسائنا التلاجة مليانة وتلاقيها زعلانة التلاجة ما فيهاش مكان وتلاقيها زعلانة كل البيوت ويقولوا الحالة الاقتصادية تعبانة ومش عارفين ومن يوم ما مسك مرسي اتعبنا واتبهدلنا ما شفناش خير شوف ما فيش شكر زمان كانوا يبصوا النوى النوى النوى النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صحيح البخاري انه دخل دخل دخل جاء كان في المسجد وجاء رجل وقال يا رسول الله إني مجهود يعني تعبان جعان فقال عليه الصلاة والسلام أرسل إلى بيوت النساء تسعة فلم يجد طعام عشاء ومحدش كان بيشتكي فقال صلى الله عليه وسلم في المسجد من يضيف ضيف رسول الله مين يضيف الراجل ده فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله والراجل راح البيت قال لزوجته عندك عشاء قالت ما فيش غير عشاء الصبيان قال نوميهم وقامت تصلح السراج كأنها تصلحه ثم أطفأته وأخذ يريانها أنهما يأكلان قعد يأكل طعام الأولاد وبيبالون هم بيأكلوا يحركوا الفم ويخبطوا في الإناء وهو ما بيأكلوش ففي الصباح ذهب يصلي الفجر فقال صلى الله عليه وسلم ما فعلتما إن الله عاجب من صنيعكم الليلة ربنا من فوق سبع سماوات عاجب من صنيعكم احنا الآن أي بيت مسلم حتى الناس اللي بنعتبرهم في الطبقات الفقيرة تلاقيه عنده الثلاجة مفيش مكان وتلاقيهم زعلانين ويقولوا فقر شوف التانيين كانوا عايشين ايه مفيش بقى طعام غير العشاء الاولاد وسابوه كلوا كده وانا بات طاويين تقول عايز اوصل لدرجة الصحابة ادعي لي يا شيخ وانا ما ادعيش لنفسي حقيقة والله ما ادعي نفسي اكون زي الصحابة يوم ما بدعي اقول يا رب اجعلني تحتهم مرافقا لهم تحتهم مراتبهم عالية جدا جدا جدا طلحة ابن عبيد الله قال نحري دون نحرك يا رسول الله لا يصبك سهم من سهم القوم يعني رقبتي فداك رقبتي فداك يا رسول الله كان يعمل رقبته للسهم كده واحنا الآن مش قادرين نقول كلمة حق الصحابي حنظلة الغسيل كان ليلة عرسه وسمع المنادي يقول حي على الجهاد حي على الجهاد أم من غير ما يغتسل وذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام واستشهد فغسل بين السماء والأرض فقال صلى الله عليه وسلم سلوا صاحبته ايه اللي حصل قالت خرج وهو جنب فكان يسمى غسيل الملائكة احنا الآن الشاب مننا يبقى عنده ما يقدرش يقول كلمة حق ما يقدرش يقول واحد اتقي الله يقول لك معلش مشاكل فين بقى فين المراتب التاني خرج وهو وهو عريس وساب زوجته وخرج واستشهد ده غير المواقف التانية السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته م- لو سمحت يا س- سيدنا اتفضلي.
هشام اتفضلي انا تعرضت للظلم من عشر سنين نعم اتعرضت للظلم من عشر سنين اه حمد بنتي اتهمتني بكتابه لبناتها اتهمتك ايه بكتابه لبناتها وأنا- وخدوني رجاله وحلفت على الربع على المصحف ان آه، كتابة ايه ان انا كتبت لبناتها انها ما تتجوزش ان ايه انها ما تتجوزش يعني عملت عمل يعني ايوه اه اه وانت ما كنتيش عملت ابدا ما اعرفش الطريق ده ابدا الله اكبر انا ح- انا رحت عملت عمره وع- ورحت الله بيت أكبر.
الله ورحت عند الرسول عليه الصلاه والسلام وعمري ما عملت حاجات زي طب دي الحمد لله وبنصلي الوقت بوقته ومحترمين ونعرف ربنا قوي قوي واتهمت بالظلم ده وسقت عليا الناس كلها عشان اكلمها قلب مش راضي ولا ولا مسامح تقرب لك ايه حمد بنتي حمد خلاص مش مشكلة.
حمد بنتي جوزي مش مشكلة وانا كرهاها قوي لا خلاص بقى خلي الحساب يوم القيامة ما تكلمش في حقها بس مش قادره اكلمها وانا قلبي ما مش معلش مسامح.
معلش ان سامحتي فهو خير لك طب أنا والا تسامحي انظلمت.
فربنا ان شاء الله يسامحك ان ظلمت الظلم ده معلش، عند الله معلش.
عند الله معلش.
ربنا هيديهولي يوم القيامه ان شاء الله وان شاء الله طالما فاضل 10 دقائق نكتفي بهذا القدر من الاسئله ونكمل طيب ماشي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام وبركاته كيف حالك أستاذ الكريم الحمد لله آه عسى الحمد لله أن ربنا أعطانا فرصة رغم أن حضرتك كنت تكتفي لأن سؤالي بعتبره مهم ده, يعني ده كرامه لك آه الله يجازيك كل خير امين هو حضرتك آه يعني رب العالمين أمرنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون اتفضل ففي أمرين ركز عليهم تركيزا شديدا في القرآن ذكر الله ذكرا كثيرا أيوة.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه بعض الناس يعتبر هذا الامر هين كيف هذا الامر الهين اللي بنقوله بلساننا يفوق الجهاد في سبيل الله ويفوق الاعمال الشديده وكيف ان الواحد اذا صلى كثيرا على محمد صلى الله عليه وسلم يكفيه الله ذنبه يغفر ذنبه وينزف همه نعم.
نريد من حضرتك تدينا بخبرتك إيه، ت- تضع هذا الامر ده في انت سؤالك يدل على انك راجل عالم يعني الله يجازيك عنا كل خير اه ما شاء الله الله يجازيك عنا ما كل شاء خير.
الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله فعلا آه، ذكر الله فعلا في حديث يبين أنه يفوق الجهاد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند صحيح ألا أخبركم بخير أعمالكم
وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الورق والذهب وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله ذكر الله قال رجل يا رسول الله إني أريد م- مرافقتك في الج- مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود والنبي عليه الصلاة والسلام قال آه، رجل يا رسول الله إني جعلت أجعل آه، آه، كل صلاتي لك قال إذا تكفى همك ويغفر ذنبك تكفى همك ويغفر ذنبك فده يدل على فعلا جزاه الله خير الأخ يعني ختام الأسئلة النهاردة دي بشر خير, بشر خير ربنا يكرمنا ويكرمه إن بنذكركم ب آه، كثرة الذكر دي يعني نعمل لها درس في- بحاله إن شاء الله وإن كنت تكلمت عنها منذ أكثر آه، منذ فترة طويلة لكن محتاجة لإعادة إن الذكر فعلا آه، سلاح قوي ضد كل ال- الخ- الخبائث التي نحذر منها هذه وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا من ذكر الله حتى قلنا هناك بعض الأحاديث آه، قال اذكروا الله ولو قالوا مجنون يعني من كسر الذكر لو قالوا عليك مجنون اذكر الله وفي رواية اذكروا الله ولو قالوا راؤون يعني لو قالوا حتى مرائي اذكر الله لا يزال لسانك راتبا بذكر الله يا رسول الله إني أريد مرافق- آه، مرافقتك في الجنة قال لا يزال لسا- لسانك راتبا بذكر الله راتبا يعني دايما مبتل بالذكر ما تبطلش ذكر ما تبطلش ذكر ليل ونهار ولو ذكرت آه، وأنت يقظ ستذكر الله عز وجل وأنت آه، نائم آه، المهم آه، أننا آه، يعني طبعا آه، أمر الحلف يدخل في أمر الأمانة وأن خطر شديد وأنه خطر شديد أن الإنسان آه، ي- ي- يكذب وأخطر منه أن يحلف كذبا فهذا هلك خلي بالك هلك هلك حتى لبعض إخواننا الشباب من طلبة العلم دخل في أمر جديد اللي هو اسمه التورية و- و- والمعاريض عشان يهرب من الكذب بس ممكن يقع لو وقع خطأ خطر إذا كذب العبد كذبة إيه بقى ابتعد عنه الملك أميال من نتى الريح وتنكت في آه وتنكت في قلبه نكتة سوداء خلي بالك انتبه انتبه انتبه إلا إلا هذه المظالم إلا هذه المظالم خاصة لو أنت حكم لو أنت قاضي خلي بالك يا حبيبي خلي بالك أنا مشفق عليك أيها القاضي أنا مشفق عليك أنا مشفق عليك خطير أنت مسؤول قاضي أو رئيس أو مدير أو وزير أو عميد أو أي أو أو أي ح- أو ناظر أو أو ولي أمر خطيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الحاكم بسند صحيح وافقه الذهبي القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار وأنا كتبت هذا الحديث عشان أقوله بنصه قال صلى الله عليه وسلم قاضيان قضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة قاضيان في النار وقاض في الجنة يعني تلتين القضاة في النار خلي بالك وهي صح منصب كله الناس بتحبه كل اللي متخرج بالحقوق عايز يبقى قاضي بس خطير واحيانا الانسان بيقعد بيبقى رئيس م- م- مصلحه وبيبدا يقول ده ياخد وده ما ياخدش خطيره ده ي- ده ليه وده ملوش خطيره اسمع معايا في الخمس دقايق الباقيه دي بقى- بقى, بقى دلوقتي بقى ايه فاضل اربع دقائق قال قاضيان في النار وقاض في الجنه قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنه وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار عارف الحق وجار متعمدا وقاض قضى بغير علم فهو في النار في رواية بقى لعبد الحاكم بس أنا ما لحقش أكتبها إن قالوا آه، كيف آه، هو جاهل ويلقى في النار قال لأنه لا يتولى هذا المنصب إلا عالم لا ينبغي أن يتولى هذا المنصب إلا عالم تخلي بالك من هذه الأمور خلي بالك أي منصب أي أهو الحديث الثاني أهو برضه آه، قال الذهبي آه، قال للحاكم صحيح وافقه الذهبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم معقل عن أبيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة قلت أم كثرت فلا يعدل فيهم فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار ما من أحد يكون على أمر من أمور هذه الأمة اللي هي أمة محمد من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا قلت أو كثرت حتى لو منصب صغير حتى يا أخي الكريم لو منصب صغير ما من أحد يكون على أمر من أمور هذه الأمة قلت أو كثرت حتى لو أمر صغير حتى لو أمر صغير حتى لو راجل في بيته حتى لو راجل بين نسائه قلت أو كثرت فلم يعدل فيهم إلا كبه الله إلا كبه الله في النار نسأل الله العافية فإنه هو العزيز الغفار اللهم عافنا يا رب العالمين اللهم عافنا يا رب العالمين اللهم عافنا يا رب العالمين ونختم بالصلاة على نبي ختام الأنبياء والمرسلين وعترته الكرام وآل بيته وأرضاهم وأرض التابعين إلى يوم يقوم الناس فيه على ساق لرب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على الرحمة المهداة والنعمة المزداة نبينا محمد بن عبد الله النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المرتضى وعلى آله وصحبه مصابيح الهدى وبدر الدجى والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين تم الكلام وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ما غرد قمري وأورق عود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ومتابعتكم وغيرتكم وإلى لقاء قادم إن شاء الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله
أهل الحديث حباهم ربهم صبرا